خيرا شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي على هذه الكلمات وهذه أول العدة الإيمانية أن نتقدم بين يدي رمضان بتوبة أول الطريق دائما يكون الاستغفار ثم التوبة فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فأول الطريق عشان النهاردة احنا عايزين وصفة عملية نعمل إيه فيما تبقى من هذه الأيام ناقص قد على رمضان 44 يوم 45 يوم ففي خلال الشهر ونص دول ايه المطلوب منك المطلوب مننا ان احنا نبتدي في التدرج واول شيء النهاردة ذكرنا به دكتور عبد الرحمن هو معنى وتعالى والمعنى الثاني معنى الإحساس بشكر نعمة رمضان يعني إيه رمضان يا جماعة رمضان ماذا يساوي بالنسبة لنا رمضان يساوي إنه كل المهمة اللي منوطة بينا المهمة اللي احنا خلقنا من أجلها خلاص الموضوع انتهى مجرد انك تكتب من العتقاء من النار خلاص المهمة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اعتقت من النار خلصت كل المشاكل نجحت بامتياز رمضان يساوي ده يساوي فرصة لإنهاء المهمة بامتياز رمضان يساوي صفحة بيضاء إنه كل واحد منا يذنب وكل بني آدم ذاك الرجل رمضان يساوي غفر له ما تقدم من ذنبه صام قام شهد ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان يساوي رصيد عظيم من الأجر عند الله تبارك وتعالى شوف أنت الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن حبان وعند البزار وغيرهما لما قال أرأيت إن أنا وصمت رمضان وقمت فممن أنا قال من الصديقين والشهداء من الصديقين والشهداء يعني أنت لو وفقت إلى صيام رمضان وقيام رمضان بحق قد تبلغ أعلى المنازل قد تبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمضان يساوي مضاعفة الأجر عند الله عز وجل والحسنات تذهب السيئات رمضان الفرصة كما قال دكتور عبد الرحمن فإذا رمضان يحتاج مننا إلى هذه العدة الإيمانية قال الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أول حاجة لازم ناخد بالنا منها قوي موضوع هو احنا هنبلغ رمضان السنة دي ولا لا أنا خلال اليومين اللي فاتوا أكثر من حالة وفاة ومنها في بيتنا توفي ابن الشيخ يعقوب فجأة وهو ابن أربع سنوات وفي حياتي ما رأيت الشيخ بالحالة التي فيها هو الآن يعني الشيخ رأيته وهو يعني عندما توفي والده وعندما توفيت والدته وكان متماسك وهو عادة لا يبكي أمام أحد لكن لما مات ابنه على يديه الكلام قطع القلب قال انه لأول مرة قال الكلام ده على القبر لأول مرة أفهم يعني إيه الولد محزنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة محزنة قال أول مرة أفهم مشهد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم على يد النبي ويلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون قال انه الولد الوحيد اللي كان كلما لقنته انه يقول يا ابي ما كانش يعرف يقول ما كانش يقول غير بابا حبيبي كلام قطع القلب ولو شهدتم المعنى ده سأنا ذهب بالي إلى معاني ليه بيكثر الوفاة قبل رمضان غريب قبل خمس سنين أحد ال- الناس المقربين جدا مني كان شاب اسمه عصام وعملت عليه محاضرة اسمها حبيبي مات عصام ده كان شاب مجتهد في أوائل الثلاثينات كان زي أي شاب في مقتبل عمره بدأ الأمور آه، ت- تبقى يعني إلى خير بالنسبة ليه بدأ يجيب شقة وعنده عربية وحياته زي أي حد وكان مجتهد جدا في طاعة الله عز وجل وأشهد على ذلك في واحد شعبان من خمس سنين أو من ست سنين واحد شعبان خد عربيته واتجه لمكان غير مكان شغله وما كانش حد عارف وغريب جدا كان على الدائري وجد طفل صغير وقف العربية ركب الطفل ده الطفل ده قال ان هو قعد يدندن بالقرآن وكان مشغل اذاعة القرآن مرة واحدة الدركسيون سحب من ايده ما تفهمش ليه ما كانش فيه اي مشكلة طلع فوق الرصيف حصلت الحادثة الولد نجا وهو ودوه على المستشفى قعد بالظبط 30 ثانية فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات واحد شعبان وكان بيتكلم على انه يعتمر عمرة رمضان بيتكلم على انه يشهد الحج في هذا العام الموقف كان بالنسبة لنا ما كانش في باله ولا حد في باله انه هيبلغ رمضان السنه دي ولا لا احنا قاعدين بنقول نعد العده الايمانيه لرمضان ويا ترى حد من القاعدين دول قد يسبقه الاجل ده اول معنى لازم تفكر فيه عشان كده وانت بتقولها بحرقه قلب يا رب اللهم بلغنا رمضان تقولها وانت مستشعر المعنى ده فتنشط في الطاعة من أعظم المنشطات للطاعة قصر الأمل قصر الأمل انت مش داري هتبلغه ولا لا وأحلام مش هتطبق لا انت كنت واخد نية بجد وبدأت تستعد بجد وبدأت أيامك في رجب وشعبان تبقى أيام كأيام رمضان أعد العدة بهذا المعنى أنا عايزكم تاخدوا الخطوات العملية دي بين يدي رمضان هنتصور انه الواحد مننا دلوقتي قبل شهود رمضان في حالة سيئة جدا كان بيفتكر رمضان اللي فات ايام ما كان بيعمل وبيعمل ودلوقتي الحال بقى ايه اتغير الحال بعد كام شهر وقلبه صدق وما بقاش القلب اللي بيتحرك وما بقاش الحال اللي يرجى فبالتالي بيبقى عنده حالة من الهزيمة النفسية بيبقى عنده حالة من الإحباط الإيماني أوه رمضان نفس اللي حصل السنة اللي فاتت وقلت هصوم وقلت هقوم وقلت هعمل وعملت وبعد كده رجعت لما كنت عليه قبل رمضان للأسف الشديد رمضان بالنسبة لي الريست هاوس رمضان ريست هاوس اللي هو ايه ان احنا محطه في النص كده راحه نستريح فيها نشرب فيها كوبايه شاي ونقعد شويه نستجم المره دي استجمام من المعاصي والذنوب والفتن والمشاكل نقعد في الريست شويه وبعد كده نكمل من تاني طب ولغاية امتى بقى ما يبقاش رمضان بالمعنى ده لغاية امتى هيبقى رمضان بالنسبة لي رست انا عايز رمضان يبقى شيء مختلف عايزه يبقى نقلة بجد وتبقى سبب في التغيير احنا قاعدين نقول ثورة ثورة عايزين ثورة على الذنوب ثورة على المعاصي ثورة على الحياة اللي بعيدة قوي عن الله ازاي ده نعمله افتح الباب بصرخة افتح الباب بايه بصرخة استغاثة كاستغاثة الغريق الغريق وهو بيستغيث خلاص هو متشعلق في الشا في الخشبة دي الخشبة دي رمضان انت متشعلق فيها يا تنجو يا تغرق وهو ماسك فيها بيصرخ يا حد يا ناس الحقوني هو ده أنا عايزك تستغيث لله سمى الله الخليل إبراهيم ووصفه بهذه الصفة فقال إن إبراهيم لأواه حليم تعرف تبتديها كده احنا بناخدها مع بعض اهو خطوة خطوة تعرف تقول له آه من قلبك نعم أحمد ابن الدكتور عبد الرحمن أحمد ابن الدكتور عبد الرحمن يذهب إلى والدي عايزك تستشعر هذا المعنى استغاثة الغريق استغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أيوة هو ده قالوا على قدر الاستعداد يكون الإمداد عايز المدد عايز الإعانة عايز الحول والقوة عايز تتغير عايز رمضان يبقى فرصة حقيقية في حياتك عايز رمضان السنة دي يبقى فعلا رمضان جديد بمعنى الكلمة في زمان الثورة وزمان الحرية والمعاني دي ابتديها باستغاثة عايزين نتعلمها الليلة دي ازاي نستغيث نستغيث بين يدي الله السوري السقطي بيحكوا في ترجمته معنى جميل بيقولوا كيف أنه منذ الصبا لقن معاني الإيمان بيقولوا أمه كانت في لحظة وضع أمه حامل وجت في لحظة الوضع فقالت له يا سري اذهب فنادي والدك فيها حاجة دي فقال تستغيثين بمخلوق في موضع شدة وأعينك على ذلك قال لها بقى أنت عايزة دلوقتي تجري على مخلوق وأنا كمان اللي هعينك على كده أفلا جعلتيها لمن بيده أمرك لمن خلقك فسواك قالوا فما سمعت أمه هذه الكلمات إلا وصرخت مستغيثة بالله في هذا الموضع فخرج ولدها دون عناء استغاثة استغاثة كاستغاثة الغريق أول شيء يفتح لك الباب فتفتحه بإيه؟ بهذا المعنى إن أنت لو قلبك قاسي لو غافل لو مش عارف تعمل ايه في نفسك الأمارة لو مش عارف تعمل ايه في استحواذ الشيطان عليك لو مش عارف تعمل ايه في الدنيا المتسلطة عليك لو مش عارف تعمل ايه في عاداتك اللي خلاص ما بقتش عارف تنفك عنها ما بقتش تعرف تعمل ايه في الذنوب اللي انت متكلبش فيها مش عارف ابتديها بدي باستغاثة قل له بالله عليك الليلة دي في ركعتين تصليهم أول ما تروح قيام قل له آه قل له تعبان مش عارف أعمل إيه قل له خذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام عليك قل له يا رب أشكو إليك من كل هذه المعاني من الدنيا ومن الشيطان ومن النفس ومن حالي ومن تغير أموري ومن تلوني ومن سطر على سطر ومن ومن ومن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اللهم إليك المشتكى يا رب يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قلها وعيد وزيد نادي قل يا رب يا رب يا رب يا رب لغاية ما تحس ان الحجر اللي على قلبك بيدوب لغاية ما تحس ان الكلمة طلعت من اعماقك طلعت من قلبك طلعت من فؤادك طلعت من جواك لحظة صدق خلصة مع الله عز وجل ابتدي بيها الرحلة علشان تصل لرمضان بأول معنى اللي هو قلب معلق بالسماء مش قلب معلق بالدنيا حصل في زمان السلف جدب وقحط وما كانش في مطر بينزل لغاية ما جاء أحد العباد الصالحين فلما رأوه الناس قالوا يا فلان ما زلنا نستسقي بالله ولا ينزل المطر قال بأي قلب دعوتموه دعيت ربنا بإيه أبقلب سماوي أم بقلب أرضي قالوا بل بقلب سماوي قال إن الناقد بصير قال لهم ما تقولوش كلام مش صح مش طالع من جواك ما تقولوش بس كلام على اللسان ولا حظ له في القلب قال لهم ربنا مطلع على اللي في قلوبكم قلوبكم معلقة بيه ولا معلقة بغيره ثم رفع يديه وقال يا رب أقسمت عليك أن تغيثنا الساعة الساعة فما انتهى من كلمته إلا ونزلت الأمطار قلب صادق معلق بالسماء هو ده أنا سأجعل الكلام لحبيب القلب